دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سالكين فهيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله أحبب الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله اللهم اهد قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم اصلح قلوبنا اللهم خلص قلوبنا اللهم اخلص قلوبنا اللهم احي قلوبنا اللهم اغسل قلوبنا اللهم نق قلوبنا اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا اللهم ثبت على الايمان قلوبنا وهنا المدرسة الربانية أقدام الله
وهذا فرع التزكية منها وفيه شرح كتاب منازل السائرين ويجب علينا قبل أن نبدأ درسنا هذا أن ندعو لإخوتنا في غزة في فلسطين عموما أسأل الله جل جلاله أن يفرج عنهم اللهم رد عنهم اللهم احفظهم اللهم ادفع عنهم اللهم انتقم من اليهود المجرمين اللهم إني أسألك أن تهلك اليهود بأجمعهم اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم بددهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم أنجي إخوتنا في فلسطين كن في عونهم اللهم اكفل أيتامهم وارعى أراملهم واشف جرحاهم وارحم موتاهم اللهم إني أسألك أن تخذل من خذلهم واخذل من خذل من يريد نصرهم اللهم قيض لهم من ينصرهم اللهم انصرهم بجند من جندك من السماء اللهم اقبل عذرنا اللهم إنا نعتذر إليك من خذلانهم ونعتذر إليك مما يفعل من يفعل في خذلانهم آمين ثم مرة أخرى هنا المدرسة الربانية وهذا فرع التزكية منها وفي شرح كتاب منازل السائرين وصلنا إلى منزلة السماع المنزلة الثانية عشرة في شرحنا وقبل أن ندخل في قضية السماع أو بعد أن عرفنا أنواع السماع وأشكاله ومنافعه عرجنا على أن السير إلى الله اللهم ارزقنا سيرا حثيثا إليك اللهم خذ بأيدينا ونواصينا وقلوبنا إليك أخذ الكرام عليك ودلنا بك عليك قلنا أن السير الحقيقي إلى الله عبارة عن فتوحات يفتحها الله جل جلاله للعبد أيها الإخوة ينبغي أن نفهم قضية السير إلى الله أصلناها كثيرا كثيرا ولكن كلما جد حديث نحتاج إلى التأكيد على هذا المعنى مرة أخرى أنك سائر إلى الله قال الله جل جلاله يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي هذا السير إلى الله كما قال ابن القيم الناس علية وسفلة العلية من تعرف الطريق إلى الله وسارها قاصدا الوصول إلى الله والسفلة من لم يعرف الطريق إلى الله بل عاش على هواه وسلك طريق المعاصي والذنوب والغفلة فمات ميتة سوء اللهم إنا نعوذ بك من شر ذلك فالإنسان سائل إلى الله عز وجل ليصل إلى مراد الله منه وأكدنا على هذا المعنى أيضا أكثر من مرة أن كل إنسان خلقه الله عز وجل جل جلاله أعطاه مجموعة من المواهب والطاقات والقدرات والنعم أعطاها له ابتلاء لكي يصل بهذه النعم إلى الله قال الله عز وجل وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم فهذه النعم التي أعطاك الله إياها كل واحد مننا كل إنسان من المخلوقين أي إنسان على ظهر الأرض ربنا أعطاه مجموعة من النعم مم- مجموعة من القدرات والم- والمواهب والطاقات أعطى إنسان قوة عقلية وإنسان قوة قلبية وإنسان قوة جسدية وإنسان قوة مادية مال مال وأعطى إنسان وجاهة اجتماعية برستيج كل إنسان ربنا أعطاه وناس أعطاهم كل ده أعطاك كل ده أو شيئا من هذا لتصل إليه لتستخدم هذه المواهب في الوصول إليه لذلك تختلف الحسابات زي ما قلنا الناس مش زي بعضها الناس مقامات كل إنسان بيختلف عن التاني وكل إنسان ربنا خلقه ويريد منه نعيد تاني ونأكد برضو مفيش مشكلة خالص وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين إننا لو قلنا للناس النهاردة تصدقوا واحد تصدق بجنيه واحد تصدق بعشرة جنيه واحد تصدق بمية واحد تصدق بألف واحد تصدق بمليون ممكن اللي تصدق بعشرة جنيه ده يسبق اللي تصدق بمليون ليه لأن اللي تصدق بعشرة جنيه هي كل ما يملك اللي تصدق بمليون عنده عشرات الآلاف من الملايين ما تعملوش حاجة وليس هذا مراد الله منه بل مراد الله منه حين قال تصدق يريد منه كذا كذا تحديدا فيبقى لما ربنا يؤمر الناس بالصلاة مثلا أقيموا الصلاة ووقفنا في الصف في فرق بين واحد حافظ القرآن وسامع الإمام فهو مركز مع الإمام بيقول معاه في الآيات اللي هو حافظها في انسان متعلم ودارس وعارف اصول وقواعد فبيسمع الامام وهو بيقرا فبيتدبر اللي الامام بيقوله لما بيقول سبحان ربي العظيم فاهم بيقول ايه وعارف الركوع شروطه ايه وفي واحد جاهل امي ما يعرفش وما سمعش وما عملش وما دقش فربنا مش هيحاسب ده زي ده كل انسان له حساب على قد ما اعطاه الله من نعم وقلنا كتير انك وانت ماشي في الطريق ده الى الله سبحانه وتعالى ربنا جل جلاله دايما من رحمته بعباده انه يبعت لك رسائل واشارات بيكلمك فيها بيقول لك اعمل كذا انت اخطأت في كذا الطريق من هنا انتبه لكذا صلح كذا دايما الابتلاءات قد تكون او الرسائل قد تكون ابتلاءات في نفسك او في غيرك انت تعلمها ولكنها رسالة اليك رسالة اليك ربنا بعتها لك بيقول لك صلح ممكن تكون قرصة ودن صغيرة وممكن تكون زي ما بقول كتير قلم على قفاك شلوت يكفيك على وشك رسائل ربنا بيبعتها لك عشان تصلح حالك معاه وتصحح طريقك تنبهك الى انك انت مراد الله منك كذا فيجب على كل منا واحد ان يعرف مواهب الله وعطاءاته اللي ربنا اعطاها له يجب على الانسان انه يعرف مواهب الله وعطاءاته وما وهب العبد من قدرات دي نمرة واحد اتنين ان يعرف مراد الله منه تلاتة ان يفهم رسائل الله اليه وهذه تكون وقوده وطاقته في السير الى الله قال الله جل جلاله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى فالله عز وجل الذي خلقك وسواك وقدر لك وعليك هداك هداك قال الله عز وجل إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى وقال الله جل جلاله وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم فلذلك الإنسان هو في هذه الدنيا الله خلق الإنسان ويعلمه خلق عبده ويعرفه يعلم أن هذا العبد غافل والغفلة تغلب عليه كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى لا بد من سنة الغفلة ولكن كن خفيف النوم فإن حراس البلد يوقظون هذه المواعظ والتذكيرات بتصحي الإنسان اللي خفيف النوم اصحى فوق ارجع توب يبدأ يصحى التاني بقى اللي نومه تقيل وبيغوط في النوم مهما صحيته هو في غفلة نعوذ بالله من شر الغفلة لأن أشر شيء على الإنسان الغفلة الشاهد بقى بدأنا نقول إيه بقى إن الإنسان في غفلته ديت ويبدأ يفوق ابن القيم صاغها في السير إلى الله صياغة جميلة جداً بيقول ايه اعلم ان القلب اذا خلا من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها من مال او رياسة او صورة وتعلق بالاخرة والاهتمام بها وتحصيل العدة والتأهب للقدوم على الله عز وجل فذلك أول فتوحه وتباشير فجره يبقى هي دي القضية إن الإنسان لما اتخلق في الدنيا تاه في وسط زينة الدنيا ربنا قال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها أول لنبلوهم أيهم أحسن عمل فالزينة دي خطفت عينين الناس شغلت قلوب الناس ادانا ادانا مثال قبل كده كتير قلناه ما يجراش حاجة تاني ها ان ر- مس- مثال ذلك ان واحد قال لانسان حد قال لانسان ادخل المكان ده هتلاقي جوه جواهر ويواقيت وذهب وكل شيء مليانة خد معاك اكبر تريلا وعبي واخرج بس المدة المسموح بها دقيقتين ونص ادخل عبد قال بس انت سيبني خد التريلا ودخل اول ما دخل كده فوجئ بفيلا جميلة كده متزوقة قال لي يا سلام حتة فيلا انا عايز بقى فيلا زي دي بص رفع راسه لقى واحدة من فوق كده بصة متزوقة قال هي دي وعروسة زي دي نزل عينه لقى عربية جميلة قال الله تمت وعربية كمان زي دي راحوا جايبينه من قفاه اخرج الدقيقتين ونص خلصوا هو ده مثال الدنيا دي الدنيا وربنا قال له انزل هات حسنات وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وفي الجنة هديك فلل واديك حور عين واديك عربيات واديك كل اللي بتحلم بيه نزل هو الدنيا قال بس يا رب سيبني انا آه، آه، ان عرضنا الامانة وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا قال بس يا رب سيبني انت وانا هجيب كل الحسنات نزل ادي يتفرج على النسوان وعلى العربيات وعلى الفلل وهي مدة عمره بالنسبة لخمسين ألف سنة ستين سنة دقيقتين ونص خلصوا الدقيقتين ونص وصاحبنا بيتفرج بيتفرج بيلعب في الدنيا وما جابش حسنات كان قدامه الكنوز لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من تحت العرش من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة وما من نخلة في الجنة إلا وساقها من ذهب الكنوز اهي لكن هو قاعد يتفرج فهي دي القضية امتى يصحى اذا خلى القلب من الاهتمام بالدنيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له جعل فقره بين عينيه إن فقره قدام عينيه كده هو شايف نفسه على طول فقير عنده عربية عايز اتنين عنده مليون عايز اتنين عنده بيت عايز اتنين ع... هي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى له ثانيا إذا خلى القلب بقى القلب الغني بالله اللهم املأ قلوبنا غنى اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا القلب الغني بالله اللي ابن القيم سماه الغنى العالي اللي غني بالله قال له ماذا تريد قال له اريد الا اريد يعني عايز ايه قال له عايز ما عاوزش عايز ابقى مش عايز عايز ايه ربنا يرضى عني وايه كمان بس بس يرضى هي دي اذا خلى القلب القلب النظيف بقى خلى من الاهتمام في الدنيا بالدنيا والتعلق بما فيها من مال او رياسة او صورة قلب مش متعلق الا بالله لا عايز فلوس ولا عايز مناصب وشهرة وحب الناس ولا متعلق بصور تليفون ولا جزمة ولا ساعة ولا لبس ولا امرأة ولا طفل ولا سيارة ولا فيلا ولا عمارة ولا عايز حاجة من مش مش عايز مش متعلق قلبه بحاجة برضه بأكد كتير عشان محدش يفهم كلامي غلط دي مش دعوة للفقر مش بقول لك خليك ما ما عندكش اوعى تشتغل لا اشتغل واكسب ويبقى معاك ملايين بس ما تخسرش ربنا ما تخسرش اخرتك ما تفسدش اخرتك اعمل لله اولا ويتعلق قلبك بالله وحده وبعد كده حز الدنيا بما فيها لا يضرك قيل للامام احمد الرجل يملك ألف دينار ويكون زاهدا قال نعم قلنا ألف دينار النهاردة يعني بحوالي أربعة مليون جنيه ولا 42 مليون جنيه ألف دينار ألف دينار ويكون زاهد قال آه عنده 40 مليون ويبقى زاهد قال آه إزاي قيل كيف قال إذا لم يفرح إذا زادت ولم يحزن اذا نقصت هو مش حريص انها تكتر ولا زعلان انها تقل قلبه مش متعلق بالفلوس دي ولا بالدنيا ولا سعيه انه يكترها ويسمرها ويزودها وينام بيها ويتمتع بيها لا لا لا لا ده ده هو جايبها يوصل يركبها يوصل بيها لربنا يوصل بيها للجنة يوصل بيها لمراد الله منه هي دي القضية لم يتعلق قلبه بمال ولا برياسة ولا بصورة وتعلق بالآخرة قلبه معلق بالآخرة عايز ايه ربنا يرضى عني وايه كمان يدخلني الجنة وايه تاني بس مفيش حاجة تاني وتعلق بالآخرة والاهتمام بها من تحصيل العدة كتير بقول لك الجملة دي يوم دلوقتي ملك الموت ماشي بينا وقبض روحك غسلناك وكفناك ودفناك الليلة دي في القبر قبرك الليلة دي يكون روضة من رياض الجنة ولا حفرة من حفر النار جليسك لو جسمنا عملك في خلال فترة حياتك دي حسنات وسيئات ابيض واسود يطلع جليسك ابيض ولا اسود هي دي تحصيل العدة والتأخب للقدوم على الله عز وجل قل لي لا ده انا هدخل الجنة حتف بايه قلنا هي كلمة واحدة المقايسة بين نعمة الله وجنايتك قيس نعم ربنا عليك قصاد ذنوبك تروح فين توديك فين اذا حصل كده خلى من الاهتمام بالدنيا استعد للقاء الله فذلك اول فتوحه وتباشير فجره يبقى كده ربنا فتح عليه وشمس هدايته طلعت عند ذلك يتحرك قلبه اه ده كان قلبه ميت يبدا هنا قلبه يتحرك لمعرفه ما يرضي ربه في- فيفعله ومعرفه ما يسخط ربه فيجتنبه وهذا عنوان صدق إرادته فإن كل من أيقن بلقاء الله وأنه سائله عن كلمتين يسأل عنهما الأولون والآخرون ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين لابد أن ينتبه لطلب معرفة معبوده والطريق الموصلة إليه هذا ما وقفنا عليه في الدروس السابقة نبدأ بقى بيه فإذا تمكن في ذلك يبقى في مرحلة اسمها التمكن ابن القيم يقول فإذا تمكن في ذلك آه يبقى في مرحلة مهمة وخطيرة في السير إلى الله اسمها التمكن يعني الكلام اللي سمعناه دلوقتي حضرتك سمعته صح؟ حضرتك سمعته وحضرتك سمعته وحضرتك سمعتيه كلنا سمعنا الكلام ده الكلام ده سمعناه خلاص في واحد سمع الكلام ده دخل من هنا وخرج من هنا وخلاص ولا كأن الكلام ليه واحد الكلام ده شغله الله ده الكلام ده عليا طب انا هعمل ايه واحد بدأ فعلا خد قرارات وبدأ ينفذ ويمشي ويصلح ويشيل الدنيا من قلبه وهم الدنيا والتعلق بالمال والرياسة والصورة وبدأ يستعد ويعمل للقبر ويبعت حاجات لقبره ده اللي اشتغل ده اذا تمكن بمعنى ايه ان ممكن يبقى انفعل لحظتها وعمل وبعد كده نسي تاني يبقى لم يتمكن لكن اللي تمكن خد قرارات لا يتراجع عنها وعود وعهود بينه وبين ربنا لا يتركها فالوعود والعهود اللي بينه وبين ربنا حصل تمكن للقلب في المقام وما منا إلا له مقام معلوم هم درجات عند الله كل واحد له درجة وله مقام وله قدر عند الله سبحانه وتعالى إذا تمكن قال إيه فتح له باب الأنس بالله إذا تمكن تبدأ ربنا يفتح له الأبواب أبواب إيه يا عم الشيخ آه أصل الجنة لها ثمانية أبواب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة الثمانية يا عبد الله هذا خير فقال أبو بكر رضي الله عنه ليس من ليس على من نودي من هذه الأبواب الثمانية ضرورة فهل ينادى أحد من جميع الأبواب قال رسول الله نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر الله شوف الرجالة بقى من أنفق زوجين يعني عمل حاجتين يعني ايه احنا كده عمالين نوسع لكن مش مشكلة اه، انا قلت لكم قبل كده انا مش همي ان انا انتهي من الكتاب انا همي ان انا اخد بايدك لنوصل لربنا فاي حاجة توصل لربنا هقولها توكلنا على الله يعني ايه من انفق زوجين في سبيل الله كل انسان مننا ربنا سبحانه وتعالى خلقه وخلق له مواهب وقدرات وطاقات فكل واحد بمواهبه وقدراته دي يقدر يمشي في واحد ربنا اكرمه بحب القرآن فمشغول بالقرآن ليل ونهار بيحفظ قرآن ويسمع قرآن ويتلو قرآن ويعمل ختمات قرآن ويعمل تجويد ويسمع قرآن القرآن طريقه الى الله واحد تاني طريقه الصلاة بيحب الصلاة قاعد طول الوقت بيتوضى ويقف يصلي يخلص ركعتين يجيب ركعتين بيصلي له في اليوم 300 400 ركعه واحد تاني بيحب الصيام سارد الصيام ما بيفطرش غير الجمعه او بيصوم يوم ويوم طول عمره واحد تالت ربنا بيفتح عليه بيحب قيام الليل واحد بيحب العلم والدعوة إلى الله واحد بيحب النفقة في سبيل الله ربنا كرمه ومعاه فلوس وعمال يبحتر يدي هنا ويدفع هنا ويعمل هنا ويسوي هنا كل واحد له سكة ماشي منها ربنا سبحانه وتعالى الرسول بيقول اللي خد سكتين بقى نودي يا عبد الله يا ذا الخير اللي هو بقى مش خد سكة واحدة قلنا عنده باكت حلوة باكت دي آه. عنده مجموعة من الأعمال الصالحة هو متميز فيها نمرة واحد في كل حاجة في هذه الأشياء الأعمال الصالحة اللي هو سيدنا أبو بكر قال له إيه قال للنبي إيه أنا عايز كل ده ينفع قال له آه ينفع أنت منه صلي عليه صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيدعوك بقى ان دي انك انت ما تكتفيش بحاجة واحدة لازم يبقى ليك حاجتين يسندوا بعض قال الله عز وجل ان الذين يتلون كتاب الله قول واقاموا الصلاة قول وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور يبقى هي دي لان دايما بتوع القران يقول لك انا بتاع القران وهو مشغول بالقران وبس ما يعملش حاجه تانية لكن ربنا قال لا قران وينفق ويصلي ثلاث حاجات ده الباكت بتاعه دي ال- ال- مجموعه الاعمال ان هو بيعملها عشان لو حاجه وقعت التانية تسندها ما يضيعش ما يقعش صلى الرسول صلى الله عليه وسلم فالشاهد ايه آه ان اللي بيفتح الابواب دي ربنا بمعنى ايه ان اما اسالك انت النهارده عايز اوقفك انت قوم اقف انت انت قوم اقف انت كده اقف انت ولا- ايوه قول لي انت متميز في ايه ها؟ ايه العمل اللي انت متفوق فيه على غيرك تظن ان ده اللي هيوصلك لربنا او العملين زي ما اتفقنا ده دي فتوحات ربنا بيفتحها لما سألتك وقلت لك تفتكر ربنا بيحبك ودي برضه نصيحة اتكلمنا فيها كتير لما تقول لي انصحني انا بنصح نفسي وبنصح اللي بيطلب مني النصيحة اقول له انشغل بربنا يقوم يقول لي ايه انشغل بربنا ازاي يعني انشغل بربنا دايما اسأل نفسك ربنا بيحبني ولا مش بيحبني ربنا راضي عني ولا مش راضي عني ربنا بيقربني ولا بيبعدني ربنا بيشغلني بيه ولا بيشغلني عنه هو ده الانشغال بالله سبحانه وتعالى عشان كده بنقول ايه لما اسالك ربنا بيحبك يقول لي اه بيحبني ايه الدليل ان ربنا بيحبك يقول اي حاجه بطلبها من ربنا بيديها لي بيحبني لا مش شرط قلنا كتير مش شرط مش معنى ان ربنا بيديك اللي انت عايزه انه بيحبك لا ده ابليس اللي هو عدو الله لما طلب ربنا اداله قال رب انظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنظرين معنى كده انه بيحبه لا ربنا بيكرهه فممكن انسان ربنا بيكرهه يقول يا رب اديني مليون جنيه يديله مليون جنيه خد مليون جنيه وغرفة ستين داهية يلا لا اشوف وشك في بيت من بيوتي ولا اسمع صوتك بتقول يا رب ياخد المليون ولا العشرة مليون ولا المئة مليون ويجري بقى في الدنيا جري الوحش في البرية وينسى ربنا يبقى كده ربنا بيحبه ربنا صرفه عنه بعده عنه صرف الله قلوبها فلذلك مش معنى انه بيديك اللي انت عايزه مش معنى انه بيديك ان اللي بيطلبه ابن القيم بيقول ايه فكم من مغرور بستر الله عليه معجب بقضاء الله حوائجه معجب بثناء الجهال عليه وهو عند الله ملعون ولا يشعر تاني فكم من مغرور بستر الله عليه هو معاصيه وذنوبه فضيحة بس ربنا ستره وهو مغرور بستر ربنا فكم من مغرور بستر الله عليه معجب بقضاء الله حوائجه بيديله يمده ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين اهانه ده عطاء ده اهانه مغرور بثناء الجهال عليه الناس تشوف تقول ده انت راجل طيب ادعنا يا مولانا مغرور وهو عند الله ملعون ما يغركش ما يغركش ستر ربنا ما يغركش عطاءات ربنا ومنح وهدايا ليك ما يغركش ربنا بيدي الكفار ربنا بيدي الظلمه ربنا بيدي بيعطي سبحانه وتعالى واملي لهم ان كيدي متين سنستدرجهم من حيث لا يعلمون فالشاهد ان ال- ال- ال- العطاءات دي كلها ايه علامة ان ربنا بيحبك مش عطاءاته وانما علامة حب الله للعبد ان يفتح له ابواب الطاعات التي يحبها الله وتقرب منه ويحببها إليه وييسرها له ويوفقه لفعلها ويتقبلها منه ويغلق عنه أبواب السيئات والمعاصي ويصرفها عنه ويبغضها إليه لما تلاقي ربنا فاتح عليك في حفظ القرآن بتحفظ ربنا فاتح عليك في تلاوة القرآن تمسك المصحف تقرا جزء 2 3 4 5 وانت قاعد بساعة ايه ده فتح هي دي اسمها الفتوحات الفتوحات الربانية ديت ايها الاحبة الفتوحات الالهية دي بتيجي منين وازاي اولا الفتح ده لازم له صعود لان الابواب دي ابواب سمع ابواب في السمع ربنا قال ايه اليه قول يصعد اليه ايه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه فوق لازم تطلع لها فوق هي دي ان ربنا قال عن الكفار لا تفتح لهم ابواب السماء عارف زي باب الكعبة كده عشان تطلع له م- م- م- عالي لازم سلم تطلع عشان تدخل الكعبة هي كده ابواب ربنا لازم ايه تطلع لها فوق فوق دي اللي هي الدرجات ربنا قال ايه هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون ولكل درجات مما عملوا مما عملوا يبقى الدرجات دي اعمال اعمالك دي بتطلع درجات تطلع درجات تطلع درجات لحد ما توصل للباب وتقف على الباب لحد ما يحصل التمكن التمكن في هذا المقام مقام العمل ده يفتح لك الباب وقالوا ايه اذا وقفت على الباب فلا يكن همك ان يفتح لك بل ان يفرح قلبك بحصول شرف الوقوف على الباب اوعى تقف على باب ربنا طيب، افتح لي بقى انا واقف هو ربنا كريم هيفتح هيفتح ربنا جل جلاله اكرم من ان يخذل عبدا اراد بابه مش هيخذلك هيفتح لك بس لا يرى الله منك انك توجب عليه الفتح ده انت كفايه انك نلت شرف الوقوف على الباب انك واقف على باب ربنا ده شرف عظيم ودرجه عاليه قوي انك وقفت على الباب مش هيتفتح الباب الا اذا حصل التمكن اذا تمكنت من الاعمال دي بمعنى ايه ان الانسان اللي بيصلي هزرمة اهو بيصلي وخلاص اي صلاة وخلاص ان هو بيقرا قران هزرمة بيقرا ولا هو فاهم حاجة ولا بيعمل حاجة ان هو بي- بيذكر بغير حضور قلب دي ما تفتحش ابواب اللي يفتح الابواب حصول تمكن هذا العمل من القلب عشان كده قال فاذا تمكن من ذلك فتح له باب الانس اللهم افتح لنا ابواب رحمتك قال الله ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده يبقى ربنا اذا فتح هينفتح لك الابواب واذا اغلق ابدا محدش يقدر يفتح محدش يقدر يفتح ولا انت تقدر تملك ولا شيء في الدنيا يملك اذا لم يفتح الله فتح له باب الأنس إيه الأنس ده بقى اتكلمنا عنه شوية المرة اللي فاتت وخلينا نكمل كلام شوية كمان في الأنس حاجة بسيطة عشان ننتقل إلى الأبواب اللي بعدها عشان نوصل بقى إلى باب السماع إن شاء الله عز وجل نستكمل في اللقاء القادم أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سالك